أن تقدم لكم شرح كتاب مدارج السالكين لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع الشريط العاشر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زلنا في منزلة اليقظة نسأل الله عز وجل أن يرزق قلوبنا يقظة نرى بها حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة قد ذكرنا أن لليقظة ثلاثة أنواع النور الأول لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها أن يرى قلبك نعمة الله عليك وكما يقول ابن القيم وكلما حدق قلبه فيها رأى عظمتها وكثرتها تأيس من عدها فشبه كأن للقلب حدقة تحدق وتدقق في النعم وهذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي أن الإنسان يجب عليه أن يتفحص نعم الله عليه لأن لله على عبده نعم لا يعلمها إلا الله فقد يكون الإنسان في نعمة وهو لا يشعر بها وقد يكون في نعمة فيملها وقد يكون في نعمة فيمقتها وهذه ثلاثة أسباب لزوال النعم عدم معرفة النعمة فيتولد من ذلك عدم شكرها فتزول أو ملال النعم أن يمل من نعمة أنعم الله بها عليه أو مقت النعمة أن يكره نعمة الله عليه فكم من إنسان عنده نعمة من نعم الله عز وجل عليه كنعمة زوجة أو نعمة ولد هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه قد تكون نعمة صاحب صالح يدله على الخير ويعينه عليه ويذكره بالله هذه من نعم الله على العبد وقد يمل العبد هذه النعمة وملال النعمة سبب لزوالها ومقت النعمة أكبر سبب لاستخلافها بالبلية والأذية كما قلت أنه قد قد يرزق الإنسان صاحب صالح يدله على الخير ويأمره به ويذكره بالله فيمقته ويتمنى زواله فهذا المقت يخلف به برجل صالح يدله على الشر ويعينه عليه قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون هذا هو الخطر أنه سيصده عن سبيل الله وسيصرفه عن طاعة الله ويزين له هذه المعاصي كأنها طاعات فيصبح مشوشا مفسدا ظانا أنه مصلح فلا يعود إلى الحق أبدا ولا يبصر به عقوبة وهذه قضية مقت النعمة قد ينعم الله عز وجل على عبد بنعمة في عمل من الأعمال فيكره هذا العمل ويود الانتقال إلى خلافه فتسلب منه هذه النعمة وينقل فعلا إلى مراده الذي يفسد به حياته وآخرته ولذلك قال ابن القيم إذا سألت الله شيئا قد غيبت عنك عاقبته فقدم الاستخارة وخيرة الله فيه فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون اوعى تطلب من ربنا شيء لا تعلم عاقبته ولد زوجة غير زوجة عمل غير العمل أي شيء تطلب شيء عاقبته مغيبة إياك لا تطلب فإنك لا تدري ما في طي هذا العطاء فأول نور من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة النور الثاني من أنوار اليقظة مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيه والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها مطالعة الجناية ليس من أحد إلا وله ذنوب والمعاصي اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم استرنا والمسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا الوقوف على الخطر في هذه المعصية الخطر في معصية مؤاخذة صاحب الحق بحقه الوقوف على الخطر أن تعرف من عصيت وفي حق من جنيت من خالفت فحين تعظم عندك المخالفة حين تنظر إلى الجناية وأنت تعلم أنك عصيت الله القهار الجبار المنتقم السميع البصير الرقيب القريب فيظل القلب وجلا مما جنى فيسمر للتدارك قبل أن يدركه الموت ودي اللي علقنا عليها كثيرا وما زلت مصرا على التذكير بها أن, أن أخطر ما يكون في أمر المعصية أن هذه المعاصي والذنوب تخذلك عند خروج الروح هو ده أخطر ما فيها إن ساعة فجأة الموت تيجي الذنوب تتلم على دماغك وتقعد انت الروح بتخرج والذنوب كلها قدام عينيك يا هقابل ربنا بالزانية دي والسرقة دي والبلوة دي والمصيبة دي والغلطة دي و... لا فتكره لقاء الله فيكره الله لقاء هذا أخطر ما في المعصية أنها تخذلك عند خروج الروح فتسيء الظن بالله تقول لا ده أنا لو قابلته هيقطعني لا فتكره لقاء الله فيكره الله لقاء هي دي أكبر مصيبة في الذنب ده فضلا عن عقوبته في الدنيا واحنا ذكرنا على مدار بقى ساعة ونص كاملة مسألة العقوبات وأنه لابد لكل ذنب من عقوبة وأكبر عقوبة ألا تحس بالعقوبة إن تبقى مبعد مطرود مهان مضروب وما انت الزريان ليه لأن الله سبحانه وتعالى ستر لك تلك العقوبات بصحة في الجسم وبمد في المال وبثناء من الخلق فأنت مشغول بثناء الخلق وانشغالك بالخلق والهموم والشهوات وصحتك كويسة وفلوسك كتير وناسي العقوبات اللي نازلة على ظهرك وعلى قلبك ومش دريان بيها وتلك عقوبة أخرى قال تعالى سنستدرجهم ها من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين هذه هي أكبر عقوبة ألا تشعر بالعقوبة أكبر عقوبة أن تستدرج وأن ينكر بك وأنت لا تشعر والجزاء من جنس العمل ثم وقفنا مع النور الثالث من أنوار اليقظة وهو معرفة الزيادة والنقصان من الأيام عمر الإنسان محسوب بالدقائق والثواني لا بالأنفاس قال الله سبحانه وتعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا قال الحسن البصري آخر العدد خروج روحي فكأن كل إنسان يوم ولد بدأ العدد التنازلي لحياته عدد كم نفس هو واخده آخر نفس يموت وتنقضي وينقضي أجله فالمحاسبة على الأنفاس وهو ده الخطر اللي أنا قلت عليه إن المشكلة أنك ستحاسب على كل نفس والذي سيحاسبك هو الذي اليوم يراك ويسمعك ما هو لو الإنسان بيحاسبه قاضي القاضي ما شافش ما شافش الجريمه صح ولا لا فيجي المحامي يلبس عن القضية ويطلع براء لكن لو القاضي اللي بيحكم الثلاثة القضاة اللي بيحكموا دول هم شايفينك بنفسهم بعينيهم وانت بتفعل الجريمة يحتاجوا ايه خلاص ده مشاب بعينيه ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله الذي تعصاه يراك بعينه والذي يراك هو هو الذي سيحاسبه هو سبحانه وتعالى لما يجي يحاسبك هتقول له ايه ما هو شيء وعارفك وذكرك وألف في الدنيا أنا شايفه عشان كده دايما نقول للشباب لما تيجي تنظر لامرأة متبرجة ما تخليش عينيك تشوفك لأن لو عينيك شافتك هتشهد عليك ماشي ما هي دي القضية يوم استشهدوا عليه ألف أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه موقف سيء ان الواحد يبص لايده كده يوم القيامه لا انت ليه تشهد عليا هو انا مش كنت بسرق عشان البسك دهب هيقول لي ايده كده يقول لبطنه انت ليه بتشهدي عليا وانا مش كنت بشهد عشان املاكي ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه فاذا اطلق لسانه قال تبا لكن فعن كن كنت اناضل يقول لي جسمه كده يقول لي رجلي انت تشهد عليا رجلي طب ما انا كنت عايز اجيب لك الجزمه اللي بكذا انت يا فرد تشهد عليا فرد ليه ما انا كنت عايز افعل كذا وكذا امتعك هذه الكلمات اذا عشناها يقينا فاننا يكون لنا توجه اخر في قضية المحافظة على الساعات والدقائق والأنفاس ونسأل الله لنا ولكم العافية أن الذي خلقك وحدد عمرك وأخبرك أنك ستموت فإنه هو سبحانه وتعالى سينبهك كيف تصل إليه إذا انتبهت إذا انتبهت كل يوم جديد إشارة إلى أنك هتموت كل ما تنام إشارة إلى أنك هتموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تسألن عما كنتم تعملون فالنوم أخو الموت ثم بدأنا نفصل كيف نرى النعم وكيف نطالع البناية وكيف نعرف الزيادة والنقصان من الأيام كيف هي دي قضية الكيف بقى كيف ازاي نقدر نشوف نعم ربنا علينا لأن الكلام سهل سهل وبسيط خالص إن احنا نقول نعم ربنا علينا الحمد لله ده احنا في نعم لا تعد ولا تقع دي أوانطة تنفع مع الناس لكن مع ربنا ما ينفعش الكلام ده ينفع ايه مع ربنا سبحانه وتعالى انك فعلا من قلبك تعترف ان دي نعمة قال ابن القيم في شكر النعمة ثلاثة شروط لشكر النعمة ثلاثة شروط الشرط الاول الاعتراف بها باطنا ان يبقى الانسان من جوه قلبه معترف ان دي نعمة من نعم ربنا عليه وشاهد اعتراف قلبه الا يرى ان هذه النعمة منه ومن حقه واضحة دي ولا نترجم صلى على الرسول عليه وعلى اله وصحبه كون ان انا اعترف ان دي نعمة من ربنا عليا فضل ومنه اعترف ان انا اصلا ما استاهلش وما جاتش بايدي ده ربنا اداني كرم منه لازم تبقى دي جواي الاعتراف بها باطنا ان جوه قلبه حاسس اصلا مقتنع يقينا ان النعمه دي من ربنا فضل ومنا وان ربنا لو عامله بالعدل يقطعه حتت ويخسف بيه الارض يبقى من جوه قلبه اعترف ان دي نعمه الاعتراف بها باطنا اثنين التحدث بها ظاهرا ازاي صحتك الحمد لله اي ماشي اه بقى ماشية طب تعالى نروح كده لأي مستشفى عشان نشوف هي ماشية ولا مش ماشية أي مستشفى تعجبك تعالى نروح أي عيادة الدكتور عشان تعترف بقى ظاهرا إنك تنطق بلسانك وتقول الحمد لله ده انا زي الفل تطلع بقى صح لما تشوف اهل البلاء نسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات كتير يبقى عنده فلوس ها ايه الاخبار اللي هي ماشية عاملة ايه معك اليومين دول والله الحمد لله هي ماشية شوية شوية اه هي دي قضية الاعتراف بها ظاهرا التحدث بها ظاهرا قال ربنا سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك تحدث الله يحب أن يثنى عليه بنعمه يحب منك كده ولذلك لما رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب خلق فقال له صلى الله عليه وسلم هل عندك مال قال نعم قال من أي صنوف المال قال من كل صنوف المال عندي قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لما ربنا يديك فلوس يحب يشوف نعمته عليك لما يديك صحة يحب يشوف نعمته عليك انك تقول دي كويسه لما يديك زوجة واولاد الناس تحس ان انت اتزوجت باين عليك لما يديك كل ما اعطاك من نعم يظهر عليك اثر النعمة ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده يحب ان يمدح بالنعمة انت محتاج تقعد كده مش ليلة عشر سنين لحد ما تموت تقول يا رب لك الحمد على كذا ولك الحمد على كذا ولك الحمد على كذا وكذا تعد نعم ربنا قال كده فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون اذكروا آلاء الله آلاء الله يعني نعم الله لعلكم تفلحون لأن مشكلة كبيرة إن إحنا لما ما بنذكرش النعم بنذكر البلاء كتير على ألسنة الناس يا كاسر كل سليم يا رب كاسر كل سليم أمال مين اللي بيجبر كل مكسور لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا يضحك شوية يقول لك بس ربنا يسكت لأن هو ربنا لما بنضحك كتير ربنا بي بيجيب المصائب وراه دائما يذكر الله بالمصائب وهذا من سوء الأدب مع الله لأن الأدب مع الله أن يذكر الله بالنعم لا بالبلاء قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فمن نفسك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة فالشاهد ان كل المصائب اللي بتصيبك مش من سبب ربنا من سبب ذنوبك هي عقوبة من الله عشان كده دايما أعرض على الشاهد وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به واضح ولا لا مش واضح صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو انت ماشي في الشارع وجه واحد راح ضربك على ظهرك ضربة وعيدك في الارض شرعا من حقك تضربه ضربة زيها بالضبط وان عاقبتم فعاقبوا ايه بمثل بس شوف لاحظ ان الضربة اللي انت ضربتها دي ايه عقوبة ما هياش ظلم وان عاقبتم فعاقبوا بايه بمثل ما عوقبتم به فالضربة اللي انت ضربتها اصلا دي عقوبة عشان كده الحسن البصري لما قالوا له الحجاج ظالم نخرج عليه نروح نقتله قال الحجاج عقوبة وعقوبة الله لا تغير بالسيف توبوا يغير الله الحجاج هي دي القضية عايزين نقدر نصلح احوالنا احنا اصلا يصلح الله حال الخلق الشاهد ان الانسان حين يرى النعم بقلبه يتحدث بها ظاهرا وتبقى الحمد لله بطعم وبمعنى مش ايه الاخبار الحمد لله يا عم قول الحمد لله كويس ونقول الحمد لله عايز نقول ايه تاني الله يعلم ما في قلبك مع هذا الحمد اصلا مش نعمه الخطر ان الناس بتفكر انها تقدر تخدع ربنا ونسي الناس أن الله يسمع و... ويرى هي القضية مش قضية المسامع الحمد لله بس لأنه يرى ما في قلبك يعلم السر وأخفى هو ذا الخطر الشيء الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمالها في شكر المنعم هي دي القضية الشرط قلنا كتير انك انت لو انفقت مليون جنيه شكري لله على نعمة البصر وبعدين نظرت إلى الحرام بعينيك لم تشكر الله شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم لو انت دفعت مليون جنيه قلت يا رب دول شكر ليك على نعمة اللسان وبعد كده كذبت لسانك ما شكرتش نعمة اللسان لو دفعت كل مالك وقمت صليت مليون ركعة و و وحجيت عشرين مرة وبعد شكري لله على نعمة السمع وبعد كده سمعت بيها حرام فلم تشكر نعمة الله شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة الله انك تستعمل نعم ربنا بطاعته ومن افضل انواع الشكر ان تنعم بالنعمة على خلقك ان ربنا اعطاك مال تنعم بالمال على خلق الله اعطاك صحة تساعد بصحتك خلق الله اعطاك جاه مركز او منصب المنصب ده يخدم به المسلمون الانعام بالنعمة على خلق الله على عباد الله ده من افضل انواع الشكر الشاهد ان احنا ازاي نعرف النعمة الشيخ يقول ايه فاما معرفة النعمة فانها تصفو بثلاثة اشياء بنور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء بنور العقل وابن وقفة خفيف المرة اللي فاتت في قضية العقل وكل الأحاديث في فضل العقل ضعيفة مفيش حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل العقل مفيش حديث واحد صحيح وكل الآيات التي ذكر فيها العقل لم يقصد بها العقل وإنما أفلا تعقلون أفلا يعقلون يعني أفلا يتدبرون ويفهمون فالقضية ليست قضية العقل لأن كثيرا من الناس في زماننا إنما ضلوا ب... بعقولهم والقصة معروفة فما هياش مخيفة إن احنا نقول شاهد عصرنا الدكتور مصطفى محمود أسأل الله أن يهديه في اخر مرة لسه احد يقول حدثني الان انه كان في التلفزيون وبعدين بيقولوا له بي... هو بيقول ما فيش سنة ما فيش احاديث صحيحة الاخ يقول هذا انا ما سمعت ما فيش احاديث ما فيش حاجة اسمها احاديث فقالوا البخاري قال لهم ولا البخاري وبعد شوية قال لهم ابن عربي بيقول مش عارف ايه فقالوا له يعني انت قاعد تطعن في الاحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم وترجع تقول ابن عربي قال لهم لا اصل كلام ابن عربي مقبول عقلا يبقى احنا كده فهمنا القضية بقى انه رد الاحاديث ليه اه ان القضية قضية عقله بقى هو كل حاجة بيعرضها على عقله عقله قبلها تمشي ما قبلهاش يبقى ما تنفعش هل ده دين ده شرع لا وانما القضية قضية الاستسلام للشرع الامام الطحاوي في العقيدة الطحاوية بيقول ايه ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام الكلام ده مأخوذ من القرآن قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ده مين ده النبي طب يحكموا ازاي النبي دلوقتي بالسنة بقى ها آه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بس كده ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و... ويسلموا تسليما لازم تب... اه الامام الطحاوي يقول كده فالواجب جمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم حلوه كلمه جمال التسليم تسلم تسليم جميل جمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم يعني تسلم وانت مبسوط وراضي وفرحان واي حاجه بقى عقلك ما يستوعبهاش تقول ايه انا اللي مش فاهم لما افهم الامور تبقى صح عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه لما فهم قال ايه ولا يتعارض نص صحيح صريح ابدا مع عقل سليم مش ممكن يبقى لو النصوص خالفت العقل نقول ايه العف علينا بقى مش العف النص دايما احنا نقول المقاييس دي ان انا دلوقتي لما ادعي ربنا وربنا ما يستجيبش للدعاء هنقول ان الاستقبال سليم والعيب في الارسال العيب في الارسال ليه لان ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب فان لم يستجب يبقى العيب فين لان ربنا مستجيب لو انا طلبت من ربنا مليون جنيه وما ادانيش يبقى ربنا بخيل لا اعوذ بالله لعن الله الذين قالوا هذا وانما ربنا خايف لا ينقص الفلوس اللي عنده الرصيد لا لا لا قضية مش كده خالص يبقى انا ما دعيتش صح مش طالبها صح عشان كده ما خدتش اي شيء على هذا يقاس فالشاهد ان معرفة النعمة تصفو بنور العقل لما العقل يبقى منور هبقى فاهم ايه النعمة من المحنة ايه الفرق بين النعمة والبلية او الفرق بين البلية والعطية لان ممكن تأتي البلية في صورة العطية وتأتي المحنة في صورة المنحة ممكن كده ابقى مش فاهم اطلب من ربنا حاجة وافرح بيها وهي مش هتضيعني فبنور العقل ابقى شايف الامور صح فمعرفة النعمة تصفو بثلاث أشياء أول حاجة نور العقل اثنين شيم بروق المنة ووضحنا ان الكلام ده بقى ما يترجمش صراحة هي كده شيم مطالعة بروق المنن من خلال سحب الطبع انك انت تشوف نعم ربنا عليك في وسط الغيوم السودة بتاع هواك ومرادات من الله ما اصل ممكن انسان يجي له صداع اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي كل مبتلى مسلم تسود الدنيا في وشه ما اصل النفس دي زي المرأة عشان كده النفس مؤنثة فالمرأة زي ما الرسول قال يكفرن العشير إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت لم أرى منك خيرا قط هو ده طابع في المرأة طابع في المرأة لكن النفس كده النفس لو ربنا سبحانه وتعالى يمد الإنسان بنعم بنعم بنعم بنعم ويجي يبتليه مرة أنا طول عمري مبتلى أنت طول عمرك مبتلى ما كل اللي فات ده كان إيه لا أنا فاشل أنا أنا وأنا سني كذا حصل لي كذا وانا سني كذا حصل لي كذا ويقعد يعيد ثلاث اربع حوادث على مدار الزمان ونسي كل العافيه في السنين دي كلها لان النفس مؤنثه نسال الله العافيه الشاهد يا شباب ان الانسان يشين بروك المنن من خلال صحب الطبع ومرادات العقل والهوى الانسان ما يحسبهاش بعقله ابدا وكثير على طول تراودني كلمه شيخي اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه لما مرض مرضا شديدا جدا فذهبنا نعود فقال يا ابني ما فيش بلاء ولكن العيب فينا احنا اللي تعودنا العافية احنا اللي تعودنا العافية احنا لما تعودنا ان احنا نعيش صح نعيش صحاح يعني في عافية لما جه البلاء خفنا وزعلنا لكن الاصل في الانسان انه مبتلى ان خلقنا الانسان من نطفة امشاد ايه نبتليه الاصل في الانسان انه مبتلى انه عايش الدنيا دي بلاء مش عايشها لغير هذا الشاهد ان شيء من بروك المنة ان في وسط ظلمات الطبع والهوى عينه بتلمح بقى المنن انه هو مبتلى بكذا وكذا وكذا وكذا ما بحبش نحكي القصص الخاصة لكن في مرة في وسط بلاء شديد قوي كده اجتمعت فيه الظلمات وواحد قاعد يقول اذكار المساء فبيقول ايه اللهم اني امسيت منك في نعمة وعافية وستر وقف كده قال في نعمة وعافية طب هي فين بقى آه في نعمة وعافية هي فين بقى النعمة والعافية الأخ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في نعمة وعافية طيب انت دلوقتي سبحان الله العظيم أحد السلف كان قد ظلم فسجن سجن ظلما وكان يضرب في الصباح والمساء ثم شدد عليه البلاء فحبس في مكان قذر ثم شدد عليه البلاء فحرم من أهله وزوجته وأولاده وكتبه والورقة والقلم ثم شدد عليه البلاء بأن حبس معه مجوسي ربط القيد رجله رجله في قيد واحد وكان المجوسي مبطون فكان كل شوي ها عنده إسهالة فكانوا لي شوية يضره للحمام كل شوية ما هم رجليهم الاثنين في كلابش واحد فكل شوية يضره الحمام فضجه فأرسل يشكو لشيخه فقال له الشيخ لو كان دينك دينه أكنت في عافية قال له ايه رأيك بقى نفرج عنك بس تبقى مجوسي ينفع هنا يهون البلاء اصل إيه القضية ايه ان هي ايام وتموت وانتهت القضية خمسين ستين مئة سنة ولكن بعد كده في أبد الآبدين يا جنة يا نار فهذا يهون البلاء مهما كان البلاء اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا ولذلك في شيم بروق المنة لمعرفة النعمة الاعتبار بأهل البلاء الاعتبار بأهل البلاء روح بقى شوف الناس المبتلين سبحان الله في المستشفيات روح شوف الناس المبتلين بالفقر المدقع في المجاهل والأدغال روح شوف البيوت المعذبة النفسيات المحطمة الضياع العقلي الإدمان كل دول أهل البلاء حينها تحمد الله على العافية تبدأ تعرف نعمة ربنا عليك صح اي والله النهاردة كنت من نص ساعة بس بنتكلم مع واحد في قضية بيسأل سؤال بنجاوب فراح مطلع علبة سجاير من جيبه وطلع فيه بتعمل ايه قال اه انا شايف ان الحركة اللاشعورية دي هي كده هو طلع علبة وبدأ يطلع سيجارة زي ما بعضنا يلاقي نفسه احيانا وهو ماشي في الشارع كده يلاقي نفسه لوحده بيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شوف الفرق بين دي ودي بقى ان الانسان يبقى قاعد كده وهو العصر ده يروح يقول الله اكبر يسمع الاذان في نفس اللحظه ان قلبه متعلق بدي نفسه في الاذان وحشه ان الذكر بيجري على لسانه عفويا بدون معاناه ان رجليه بتجري على المسجد ابتداء وما بيحبش الخروج منه لما تشوف الناس التانية بقى اللي عقله في سجارة اللي مخه في شمة اللي همه في امرأة في ضحكة في حتة موسيقى في ليلة سودة من الليالي بتاعت إلى آخره أعوذ بالله من هذا الاعتبار بأهل البلاء تعرف نعمة ربنا عليك مش القضية قضية الأكل والشرب واللبس والفلوس والسكن مش, مش دي القضية النعم حاجة ألطف من كده يبقى نعرف نعم ربنا علينا بثلاث حاجات اللي هم نور العقل وشيء مبروك المنة والاعتبار بأهل البلد وقفت الليلة صراحة كنا عايزين نأجلها الليلة دي عشان هي عايزة كلام زي بتاع المرة اللي قبل اللي فاتت في موضوع مطالعة الجناية فمطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد بتعظيم الحق تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب ابن الجوزي يقول ايه لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لولا ان العاصي وقت ما بيعصي ربنا كان غايب مغيب مش عائد كان يبقى بيعاند ربنا لما ربنا يقول له قل للمؤمنين يغضوا من ابصاري ما تبصش لولا ان هو في وقت النظر مش عايز كان يبقى بيعاند ربنا هبص ويبقى ده كفر عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مش ممكن يكون مؤمن ساعتها عشان كده ابن القيم اشترط في التوبه شرط في صحة التوبة أن تؤمن أن الله كان يراك وأنت على المعصية والدليل إلا من تاب و... وآمن آمن بإيه؟ آمن بأن الله كان يراه وهو على المعصية فالإنسان لو استشعر نظر الله إليه لاستحى وانقبض عشان كده عبد الله بن عباس بيقول ايه يقول ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب يعني لو واحد بيعمل معصية وسمع رجلين طالعة على السلم فخاف والله أنا كنت هقول ساعتها يقول يا رب استر. وده اللي بيحصل وهو المعصية يا رب استر. طب ما هو شايف اللي انت بتقول له اصل شايفك انت خايف من اللي طالع السلم لو هو على معصية وسمع مفتاح بيفتح الباب ايه اللي يحصل لقلبه وجل قلبه في اللحظة دي سر لانه خاف من ده وما خافش من الملك عشان كده ابن القيم بيقول ولا يصح توحيد مصر على معصية الأبد مش ممكن يصح توحيد طب يصح توحيد ازاي وهو يعلم أن الله يراه ومستهين بنظرنا ويعلم أن الله قادر عليه وهو مستهين بعظمة الله انت مستشعر انه شايفك ويقدر يخسب بيك الارض دلوقتي والتاني هيعمل ايه هيفضحك طب ما ربنا قادر انه يفضحك ويخلي الناس كلها تشوفك قادر ولا لا بإيده سبحانه وتعالى إنما أمره بين الكاف والنون أن يكون كن فيكون فأنت خايف من إيه هي دي القضية أن أول ما يجعلك تطالع الجناية لتعظمها تعظيم الحق وللأسف الشديد خفتت عظمة الله في قلوبنا نتيجة واحد مطالعتنا للأسباب الحتة اللي قلناها المرة اللي فاتت ولولا ركون النفس إلى الأسباب وتعلقها بعالم الشهوات لذاب القلب حبا لله لما يرى من صنيعه للعبد كتير أقول إنك أنت أنت عارف أنت جيت هنا إزاي القعدة دي إزاي ربنا قدر يسخر فلان وفلان وفلان وفلان وربنا سبحانه وتعالى من من سنين عمال يعد لك انك تسمع الكلمتين دول من سنين والله يسخر كل خلقه وعباده شوف بقى من 700 سنة وابن القيم كتب لك انت الكلمتين دول ومن 900 سنة ابن الزوجي ربنا مسخره لك عشان يكتب لك الكلمتين دول بل وأرسل إليك رسول الله ومن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم لحد النهاردة والله يعد لك عشان تسمع الكلمة اللي تشعر بها بعظمة ربنا بس انت النهارده في الآن دي مش شايف غير فلان اللي كلمك في التليفون قال لك تعال السبب ونسيت مسبب الأسباب اللي سخر لك كل ده عشان يوصلك للمكان ده ويسمعك الكلمتين دول خفتت عظمة الله في قلوبنا نتيجة ركوننا إلى عالم الأسباب إن احنا عايشين في العصر للأسف العصر المادي ده وركون الناس إلى المادة فهو شايف إن الفلوس ما بتجيش إلا بجهده وعرقه وسعيه ودماغه وفكره وسهره وقلت لحد ما بات النهارده يبقى نايم وجنبيه المحمول من هنا والفاكس من هنا والتليفون من هنا وال و و و قاعد ايه في ايه والجهد ده مفيش عسره لله مفيش عسره واقل من كده لله في ضبط عبادتك ومعرفتك بالله النهارده الناس تعرف عن الكمبيوتر اكثر مما تعرف عن الله في وقت من الأوقات قلنا الناس يعرفوا عن ديانة أكثر مما يعرفوا عن الله النهاردة كثير من الناس يعرفوا عن يعرف عن أبوه وأمه وعيلته أكثر مما يعرفوا عن الله للأسف الشديد النهاردة برضو الكلام ده نكرره كتير إن لو جينا احنا في قعدتنا دي نسمع أسماء الله الحسنى نلاقي كان واحد مننا حافظها عشان يتعبد بيها ويتقرب بيها لربنا لو قلنا كل واحد مننا يذكر عشرين آية بتتكلم عن ربنا من القرآن كتير منها هيتعثر في ذكر عشرين آية تذكر صفات الله لو قلنا مين مننا النهاردة درس كتاب في أسماء الله وصفاته عشان كده معرفتنا بالله قليلة السبب الأول تعلق القلب بالأسباب السبب الثاني أننا لم نعرف الله في أسباب خفوت عظمة الله في قلوبنا عدم معرفتنا بالله معرفة حقيقية معرفة حقيقية رغم أن الله عز وجل هو الذي أعطاك كل خير وهو الذي متعك بكل عافية وهو المعد وهو الممد وهذه القضية ضيفة فينبغي على الإنسان أن ينتبه إلى هذا أن مطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء أول شيء تعظيم الحق أول شيء تعظيم الحق مش ربك بيقول إيه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه شوف عظمة ربنا قد ايه واحنا بنسمع ناس يقول لك انا نتكلم عن عظمة ربنا وما نلاقيش كلام عن عظمة ربنا لسه برضه عايزين لما نتكلم عن عظمة ربنا نسوق الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن عظمة ربنا مش بكلامنا قال الله سبحانه وتعالى قال جل جلاله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر وهي دي الثلاث آيات في القرآن اللي قالت ما قدر الله حق قدر في الحديث والحديث ده رقمه تقريبا كده 150 في السلسلة الصحيحة فالشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناس معانا بتصليش على النبي على فكرة عليه وعلى آله وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي أن أحدث عن ذيك أن أحدث عن إيه؟ ديك قد خرقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش أذن لي أن أحدث عن إيه ديك ديك قد مرقت رجلاه إلى الأرض السابعة رواية ثانية وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا أهو ده إيه ديك من خلق الله تبقى عظمة ربنا قد ايه بقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يرى جبريل له 600 جناح جبريل له كم 600 جناح النهاردة لو قلنا لك ادي حمامة لها كم جناحين حط لها جناح ثالث تتخيل الجناح الثالث يكون فين يعجز العقل عن وضع الجناح الثالث شوف جبريل بقى له كم 600 جناح الجناح يسد ما بين السماء والارض وده مخلوق ضعيف من خلق الله اللهم ارزقنا تعظيمك في قلوبنا لما تسافر في باخرة وتبص للبحار لما تسافر في طائرة وتنظر إلى السماء لما تمشي في بر وتشوف الصحارى والجبال تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بجد من جوه قلبك بتعظيم الحق فمن كملت عظمة الله في قلبه عظمت عنده مخالفته لأن مخالفة العظيم عظيمة ليست كمخالفة من هو دونه مش كده قلت لكم المرة اللي فاتت كده ان الانسان لو هو واقف ماشي بالعربية ولقى واحد لابس ملكي فقال له اقف وبصوا له كده مين ده مش لو عرف ان هو ضابط عميد مثلا لا يقف طب لو عرف ان وزير العملية تكبر فلما ربنا يقول لك اقف المفروض تقف بقى من باب تعظيم العظيم سبحانه وتعالى بتعظيم الحق اثنين ومعرفة النفس اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ولما نيجي عند النفس بقى تبقى الكلام يطول النفس مأوى كل بلاء وشر النفس سبب كل ضنك وهلاك النفس منبع كل سوء نفسك أعداء أعدائك قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء وقال ربنا سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فالنفس شر وقلت ان احنا كتير بنظلم الشيطان انك تقول الشيطان هو اللي وقعني في المشكله دي ومش الشيطان ده النفس والفرق بين وسوسه الشيطان وتسويل النفس ان الشيطان يريدك ان تعصي كيفما اتفق ايا كانت المعصيه والنفس تصر على لون واحد من المعصيه لما تكون ماشي في الشارع بسيارتك والشيطان يقول لك انظر للمرأة المتبرجة دي تقوم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول لك طب افتح اسمع موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول لك طب فلان ماشي هو خده بالمراية اه وهكذا عايزك تعمل أي معصية أي حاجة بقى وخلاص أي معصية كيفما اتفقت طب اشتم فلان طب اتصل بفلان هزقه بقى عشان يعرف امتى إلى آخره الشيطان يريدك أن تعصي كيفما اتفقت أما النفس يقول لك بص للمرأة دي يقول أعوذ بالله من الشيطان يقول لك طب بص بص طب شوف طب خلي بالك طب دي بتبص عليه طب وهكذا النفس تصر على لون واحد من المعصية مثلا حين يكون الإنسان هوى نفسه وشهوة نفسه المال يبقى ده هوى نفسه مش تسويل شيطان مش وسوسة شيطان وإنما تسويل النفس نعوذ بالله من شرور أنفسنا اللهم قنا شرور أنفسنا الشاهد ان ابن القيم لما يجي يتكلم عن النفس بقى يقول ايه والنفس جبل عظيم شاق وعظ في طريق السير إلى الله تعالى ولا سبيل للوصول إلى الله تعالى إلا عن طريق هذا الجبل مش ممكن هتوصل لربنا إلا أما تعدي النفس تعدي نفسك تتخلص منها تطلع نفسك إلى قدامك وتبدأ النفس حاجة والقلب حاجة تانية وإنت حاجة تانية ولذلك قال بعض السلف مخالفة النفس هو الموت الأحمر شيء شديد قاسي على القلب مخالفة النفس والنفس جبل عظيم شاق وعر في طريق السير إلى الله تعالى ولا سبيل للوصول إلى الله تعالى إلا عن طريق هذا الجبل فمن الناس من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسره الله عليه اللهم يسر أمورنا يا رب واجعل هذا الأمر على أنفسنا يسيرا لأن القضية أن نفسك في إيد ربك وإن شاء ربك عبد نفسك لربك عشان كده بقول إن أهم شيء في قضية الصيام وإحنا داخلين على رمضان اللهم بلغنا رمضان واعتق رقابنا في رمضان أهم شيء إقامة حاكمية الله على النفس في رمضان النهاردة في أي وقت من الليل أو النهار عايز تشرب مية تشرب تشرب شاي تشرب تأتي زوجتك تأتيها انت حر مفيش مشكلة خالص النهاردة الممنوع الخمر حرام او الاكل الميت حرام او النساء الزنا حرام لكن في رمضان بيحرم الحلال في نهار رمضان المية الحلال دي تبقى ايه حرام نفسك تشرب مية وربك يقول لك لا ممنوع الشرب من الفجر للمغرب فلما تيجي النفس تحس كده تحس ان مش هي السيد المطاع مش هي الامر الناهي وانما هي مأمورة من هي هي امة تطيع ولا تطاع ان تقيم على النفس هذه الحاكمية انها تحكم ولا تحكم وهي دي المدرسة التدريب اللي نخرج بيها من رمضان صح نخرج من رمضان ان مش نفسك اللي تؤمر ياما النهاردة تشوف انسان ماشي في الشارع يعني الساعة 2 بالليل امبارح رايح فين والله لقيت نفسي زهقان قلت انزل اخد لفة بالعربية هي دي النفس زهقان ينزل ياخد لفة ولا المفروض زهقان قوم يصلي ركعتين بس ده مش النفس مش تقول له ابدا صلي ابدا هتقول له انزل اخرج في الهواء اطلع السطح انتعس اقف في البلكونه شويه دخن سيجاره اسمع حاجه اه, آه. هي دي قضيه النفس اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانك ان شئت جعلت الحزن سهلا اللهم سهل لنا كل صعب النفس جبل شاق وعظ يقول ابن القيم وفي هذا الجبل أودية وشعاب وشوك وعوسد وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله دي النفس اه النفس فيها أودية وشعاب احنا عارفين الوادي المكان المتسع والشعب هو المكان الضيق النفس فيها أودية وشعاب اه أودية وشعاب اقول لك زي ايه لما يكون مرة عندك هوى النفس في الانفاق تطلع 1000 جنيه و2000 جنيه و10000 جنيه و100000 جنيه وانت مستريح ولما ما يكونش ليك هوى في الدفع يطلع منك ال100 جنيه بالعافيه هي دي أودية وشعاب أودية وشعاب احيانا تقابل انسان بتحبه وان كان عاصي والأسوأ إنها تبقى إنسانة وقاوي صدرك ينشرح تمام ويجي حد يذكرك بالله صدرك يضيق قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون هي دي أودية وشعاب في النفس ساعات تبقى النفس منشرحة واسعة جدا تمام وساعات تبقى ضيقة جدا وسحيحة جدا أودية وشعاب أحيانا الإنسان يقوم كده يقلق الساعة 2 ما شاء الله ما شاء الله فاضل ثلاث ساعات على الفجر أو أقل يخش يتوضأ ويقف يصلي ويترنم بآيات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن وتقوم بالليل كده وتبدأ تتغنى بالقرآن وتقرأ وترتل وحاسس بملائكية بتطير في السماء ثاني يوم إليت الساعة 3 كويس نلحق حاجة نقوم لا هي نفس نقوم نصلي زي امبارح امبارح كانت لذيذه ممتعه طب نام لك نص كمان نقوم يقوم لحد الحمام ويدخل الحمام ويرجع ينام تاني شعاب واوديه هي دي النفس فلما الانسان يبقى عبد النفس هيمشي وراء شعابها واوديتها لكن لما يعبد النفس هتبقى قضيه قضيه تعبد مش هوى نفس هيبقى قيامه مش لما نفسه تبقى مواتية لا يقوم سواء واتت نفسه أو لم تواتي لأنه يعبد الله لا يعبد نفسه في النفس أودية وشعاب وشوك آه يا سلام لما تحب تروح عمل طاعة لله عز وجل وكتير نصحتكم بزيارة المقابر انك تروح المقابر وخصوصا المقابر اللي في 6 اكتوبر اللي في طريق الواحات دي لسه جديدة ونظيفة وهاوية ومفتوحة اه وتنزل تنام لك تحت شوية تنام في القبر والله مدرسة مدرسة زيارة القبور دي انك تنام في القبر بقى و... واستشعب وانت نايم انهم مشيوا وقفلوا عليك وبقيت في الظلمة دي وداخل عليك الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك استشعر ساعتها اللي هيدخل عليك بقى صورة العمل الصالح ولا العمل السيء استشعر ساعتها اي البابين هيتفتح لك من هنا باب للجنة ولا باب للنار استشعر ساعتها ان مفيش خروج من هنا ابدا الفلوس اللي بره دي عملت لك ايه والناس اللي بره والمعارف والاولاد والشهوات والاكل والشرب ما انتش خارج من هنا من من الحفرة دي ساعتها ايه اللي ينفعك وايه اللي يضرك ساعت... ايوه ساعتها تقوم من فوق رب ارجعوه فلما تطلع بره قول لنفسك اديني رجعت وانا قلت رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فاعمل صالحا هي دي النفس اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وفي نفسي أودية وشعاب وعوسج وشوك وعليق وشبرك ولصوص وقطاع طرق النفس فيها ايه لصوص النفس فيها لصوص اه يقول ابن القيم وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى النفس نفسها ممكن تسرق فيها الفوف تسرق ايه العمل الصالح وقف صلى ركعتين حاجة جميلة جدا عجبوا الركعتين تقوم النفس تسرقهم يخليهم رياء ما يعملهمش لله يصبح الصبح يقول اما انا النهاردة صليت ركعتين ما حصلوش انا خلاص بقيت إيه قوام من القوامين خلاص بقيت إيه بصحى لوحدي فبقت رياء النفس سرقت العمل من الله حرامي بيسرق من ربنا هيتصدق بصدقة فتقوم النفس تسرق ومطلعها فطلعت كتير المبلغ اللي هيتصدق بيه كبير اه لا مش هيراجع يقول شفت انا بدفع كام هو انا كده لما بدفع بدفع فالنفس سرقت العمل ما بقاش العمل خالص لوجه الله وانما بقى لمين للنفس عشان يبقى فلان المنفق يقوم الليل ويصبح الصبح يبص في المرايه كده وشي منور النهارده صح يفرق مش ملاحظين ان وشي منور وهكذا يرائي تسلك النفس هذا نفس فيها ايه لصوص لصوص تستولي شوف ابن القيم بيقول ايه وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره لها جندا فتصول به وتطغى مش عارفين ان انا فلان اللي صاير انت نجيب لك شاي انت مش عارف النهارده ايه النهارده اثنين انا اثنين ما بشبوش تصول به وتطغى ده ايه ده انتوا عملتوا دي من غير ما تقولوا انتوا مش عارفين ان انا اي حاجه فيها خير انا بدفع انا هي الانيه الشاخصه دي انا أنا هذه اللصوصية فتصول به وتطغى تطغى النفس ما يبقاش فلان العابد العبد وإنما يبقى فلان العابد فتصول به وتطغى شوف الكلام الخطير بقى إيه فترى الرجل أعبد ما يكون أزهد ما يكون أطوع ما يكون لله وهو عن الله أبعد ما يكون هيبقى عابد زاهد طائع ده ايه ليه لان الاعمال مش بتاع ربنا ده مين النفس الراجل صاحب المال لما ربنا يبعث له يوم القيامه فيعرفه نعمه فيعرفها تقول فيقول الله عز وجل أعطيتك المال ماذا فعلت فيه يقول أنفقته في سبيلك يا رب كذبت إنما أنفقته ليقال منفق أو جواد وقد قيل فلا أجر لك عنه هي دي القضية النهاردة وإن كنت بقول برضو تنبيها على الوجه الآخر إياك أن يمنعك خوف الرياء من العمل يقول بس لحد كده بقى لا نفقة ولا قيام ما كله ضايع هعمل ليه فيش داعي بقى لا وإنما حقق الإخلاص واعمل قول لي مش جاي الإخلاص مش عارف مش عارف أعملها لا بالمجاهدة والمعاناة لتصل إلى الإخلاص بالمجاهدة والمعاناة جاهد ومن سبل تحقيق الإخلاص إخفاء العمل أن تكون لك خبيئة من عمل صالح لا يعلمها إلا الله كان علي بن الحسين زين العابدين يرعى سبعين أهل بيت في المدينة فلما مات وجدوا في ظهره خطوط سوداء لم يعرفوا ايه الخطوط السوداء اللي في ظهره وعلى كتافه دي فعلم بعد ذلك لما السبعين بيت فقدوا النفقة كان بيجي لهم دقيق كل ليلة تحط في بيوتهم بعد كده قال فين الدقيق ما بقاش يجي اه مات عليه اه يبقى الخطوط اللي في ظهره دي الحبال اللي كان بيشيل بيها سويلة الدقيق يوصلها للبيوت وما عرف أحد أنه كان ينفق إلا بعد ما مات بعد ما مات النهاردة قول لي إيه من عملك مستور مش مخلي حاجة كل اللي بتعمله بتقول عليه طب وبعدين قال الشعبي كل شيء ظهر من عملي لا أعده فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون احنا ضعاف عملنا الظهرة مش هتبقى خالصة مية في المية وكتير قلت ان ربنا مش هيقبل منك الا مية في المية تسعة وتسعين ونص في المية لا إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه طب يا رب خمسين وخمسين لا طب يا رب تسعين وخليه لنا عشر لا إلا أن يكون خالصا مئة في المئة لصوص وقطاع طرق قطاع طرق في النفس ان ممكن الانسان ينوي عمل صالح يطلع قاطع طريق يمنعه من العمل الصالح قاطع طريق في النفس زي خوف الرياء ده يقول لك لا ادام انا مرائي خلاص بقى ملوش لازمه لسه انسان برضه يسالني امس يقول ان هو مريض بداء السرقه مريض ان هو مريض بيسرق داء بلاء هو بيقول كده الله اعلم فالشايف يقول ابطل صلاه ما هو انا مش مش عارف ابطل فين ابطل بقى صلاه ملهاش صلاه ملهاش لازمه صلاه لا هي دي قطاع الطرق ان ينبغي ان يكون في نفسك قطع قاطع طريق يمنعك من العمل الصالح يمنعك من العمل الصالح كتير من الناس بتحول بينه وبين الأعمال الصالحة نفسه يبقى رايح يعمل عمل صالح وبعد ما يمشي في الطريق شوية يفكر كده على ايه ويروح لك بتحصل كتير مش كده هي دي قطاع الطريق قواطع بينك وبين العمل الصالح عشان كده ابن القيم بيقول ايه في كلام خطير يقول بين العمل وبين القلب مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة وفي تلك المسافات قطاع طرق تقطع طريق العمل أن يصل إلى القلب وطريق القلب أن يصل إلى الله ما هو ياما بيصلي بس صلاتك عملت إيه في قلبك يطلع لك قطع طريق يقول لك طيب أدام ما بتعملش حاجة يبقى مش لازم نبطل بقى لما نبقى نعملها صح نبقى نعملها لا لا لا إياك وقطاع الطرق في النفس قطاع الطرق في النفس ينفق ينفق ينفق وبعد كده يلاقي نفقة جت غلط ما طلعتش صح لا خلاص بقى ده, ده طلعوا كلهم مش عارف حرامية مفيش داعي خلاص نبطل الموضوع ده قطاع طرق النفس الانواب شهوة وهوى ي- يصوم يصوم وهو صايم ينظر لامرأة او يتكلم او يفعل معصية خلاص بقى نفطر وخلاص ما هي ريضة بيضة قطاع طرق لا وإنما ينبغي عليك إذا سرت في طاعة أتممها وأكملها واستمر فيها وارجو الأجر من الله ليمحو بهذا معاصي اللهم تب على كل عاصم مسلم اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب العالمين نعم قطاع الطريق في النفس كثر قد يقطع الطريق على العمل بخوف الرياء وقد يقطع الطريق على العمل بالتكاسل عن الطاعة والتسويف طب بكره طب بعده طب كمان شوية طب لما اكبر طب لما حج لما اعتمر طب من يوم الجمعة طب من رمضان التسويف وقد يقطع الطريق على العمل بالوقوع في معاصي تحول بينه وبين العمل وكنت أقول أن في الاستعداد لرمضان أننا لابد لكي ننجح في رمضان هذا العام بعد رسوب وضياع رمضانات كثيرة سابقة أن ندخل رمضان هذا العام بنفسية التحدي إما أن تعتق رقابنا في هذا في هذا رمضان أو أن تعتق رقابنا في رمضان فيش حل تاني هي حاجة منه حاجة واحدة يا تعتق رقابنا يا تعتق رقابنا تدخل رمضان بالنفسية دي يبقى تحصل على عتق الرقبة من النار نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار آه قالوا وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله سبحانه وتعالى لا سيما أهل الليل المدلجين فإن لم تكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات إلا تعلقت بهم تلك العلائق وتشبثت بهم تلك القواطع وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان الجبل ايه بقى جبل النفس وقلة الجبل اللي هو قمته قاعد الشيطان اه هي نقصاه يعني الشيطان قاعد فوق الجبل طب يعمل ايه ده قال يخوف الناس صعوده وارتفاعه ويعرفهم مشقته فيتفق وعور وعورة الجبل ومشقة الصعود وقعود ذلك المخوف وضعف عزيمة السائر وفساد نيته فيتولد الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله هيتفق وعورة الجبل الجبل نفسه وعر جبل النفس وعر وزي ما قلنا ساعة ما كنا بنتكلم على معرفة الطريق إلى الله عز وجل إن بعد التوبة تصيب قلب التائب حسرة إن ممكن بعد ما يتوب في بداية التوبة بيبقى فرحان ومبسوط وهايص ومتحمس حاجة جديدة بيعملها بعد كده ساعة ما يصيبه شوية فطور يبدأ يقول آه إيه اللي خلاني أعمل كده انا استعجلت في موضوع اللحية ده انا تسرعت في موضوع آه، الغاء العلاقات والتخلص من المال الحرام كان المفروض برضو الواحد اه هي العصرة اللي بتحصل في القلب دي هي ديت نتيجة وعورة الجبل ان هو طالع طالع طالع طالع تعب جه ياخد نفسه بص كده لا ده لسه كتير لا كفايه حد كده ويبدا ينزل هي دي المشكله ان اختي تتحجب تقوم هي وهي خارجه كده تبص على نفسها في المرايه على الباب وهي خارجه وهي لابسه الحجاب ايه ده اللي انا عملته في نفسي ده كان بدري بقى ده ولا كنت قبل كده كنت بخرج آه، اه هي دي عصرة القلب بعد التوبة لابد منه لتمحيص الصادق من الكاذب والموقن من المتردد قال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون عشان كده الغلام في قصة أصحاب الأخدود كان حريص على حصول اليقين في قلبه ان طريق الراهب هو الايه هو الصواب هو الحق عشان كده اول ما شاف الدبة قال اليوم اعلم ايوه النهارده اعرف بقى اي الامرين احب الى الله امر الراهب امر السهل ضرب الدابة ماتت الدابة صار على يقين من ايه من امر الراهب عشان كده لما وقف قدام الملك الملك قال له اي بني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتحيي الموتى وتشفي من جميع الامراض قال انا لا اشفي احدا انما الشافي والله اليقين لما شاف قدامه شيخه بيتنشر بالمنشار حتى يسقط نصين ولا اتهزت منه شعرين وصاحبه الجليل يتنشر قدامه ولا ارتاب لحظه خدوه لحد الجبل فوق عشان يرموه من فوق الجبل ولا ولا تردد رجع تاني سبحان الله فوق الجبل سبحان الله العظيم القصه دي عايزه قاعده فوق الجبل ووقف حواليه الجنود هيرموه ها ترجع عندنا ولا نرمي قال ايه اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت بس ما قالش حاجه ثانيه ما قالش يا رب اقتلهم يا رب اهديهم الجبل يا رب خدهم يا رب اهديهم يسلموا معايا عشان نرجع للملك لا وانما قال اكفنيهم ايه بما شئت يا رب كما تشاء مش موضوع أنا خلصنا أنا من الموضوع ده باليقين والتوكل الجبل يتهز الجنود يموتوا والغلام ينجو طب ازاي دي ازاي الجبل نفسه يتهز هم يموتوا وهو ينجو ده القادر سبحانه وتعالى هو اللي ينجيه الغلام بقى مش ياخد طريقه بقى يروح يشوف له صومعه يعبد ربنا فيها او بلد ثانيه يهاجر ليها لا وراجع يمشي الى الملك خلي بالك من الخطر من الفايده الخطيره دي اللي جايه دي راجع يمشي الى الملك قال الملك ماذا فعل اصحابه قال له ايه كفانيهم الله نفس الكلمه اللي قالها فوق الجبل قالها للملك مش لما نزل بقى ها ما صنع اصحاب قال له ما تعرفش بقى اللي حصل شوف بقى انا عملت للاولاني كده ما حكاش قصه ما هو احيانا بيدخل بقى ما يعرفش محدش شايفه فلما يخرج يقول قصه لكن اللي قاله فوق هو ايه اللي قاله تحت ماذا فعل اصحابه قال ما قالوش انا دعيت عليهم فربنا خدهم خلي بالك بقى احسن دي عليك ما حصلش كفانيهم الله هي كلمه نفس الكلمة عشان كده لما ابتلي تاني في البحر قال ايه اللهم اكفنيهم عارف لو كان ساعه لما نزل قال ده انا عملت وسويت وجي يقول اللهم اكفنيهم لا اعمل بقى اه اعمل لكن لما صدق صدق وانما ثبت في المرتين ورجع للملك عشان كان عليه يقين كان على يقين مما هو عليه ورجع يقف للملك بمنتهى القوة يقول له لست بقاتلي يقول له ايه مش هتقتلني حتى تفعل ما امرك به ويبدأ يملي شروطه اوامره المفروض نمشي في الدنيا كلنا بهذا اليقين لست بقاتلي اللي هي علمها لك النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف نمشي في الدنيا بهذا اليقين أنك لست بقاتلي مش كلمة الغلام وإنما كلمة النسل أنه أبدا لن يملك لك أحد ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا بإذن الله سبحانه ف بتعظيم الحق ومعرفة النفس ابن القيم يقول ايه بقى احنا كده طولنا يا جماعه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الكلام يقول ايه فيتفق مشقة الصعود وقعود المخوف الشيطان قاعد على نفسك كابس على نفسك عمال يقول لك انت هتعمل ايه هتبطل سجاير طب انت قد الموضوع ده يا راجل ده دلوقتي النيكوتين مشي في دمك ما تقدرش ده انت تموت ده انت ممكن يحصل لك حاجه طب انت حتى اصلا مش عارف ما بتعرفش تعمل ايه الا اذا كان اه مين اللي بيقول كده بقى الشيطان بيقوي نفسك عليه يقول لك انت طيب انت هتعفي لحيتك وتلتحي طب انت قد الكلام ده طب لو حصل كذا طب لو جرى كذا طب لو كان كذا طب وبعدين والزوجه والعيال وال اه قعود المخوف يقول لك طب انت دلوقتي هتتخلص من المال الحرام طب ده ثلاث ارباع مالك وبعدين هتعيش ازاي بقى بعد الربع بعد كده والعيال والمدارس والالتزامات والمصروفات والشقه والبيت والدنيا تعمل ايه هتضيع نفسك لا لا لا اصبر شويه اصبر شويه خليك خلينا نتفاهم نسال حد تاني اه وهكذا قعود المخوف مع النفس فيبقى اجتمع حاجتين النفس وايه والشيطان وانت ضعيف فتكون المصيبه مشقة الصعود وقعود المخوف وضعف عزيمة السائر وخصوصا لما تبقى عزيمتك ايه ضعيفة تصلي الفجر يوم والتاني لا وتقوم الليل ليلة والتانية لا وتذكر اقول اذكار الصباح والمساء مرة والتانية تفوت عزيمة ضعيفة عزيمة مرخية قال احمد بن ابي الحواري لتلميذه يا بني إنما أنت إنما أنا وأنت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليست تصلح القلوب على هذا الموضوع ده بقى كده ما ينفعش هي دي ضعف عزيمة السائل يمشي شوية والآخر يومين قدام ونص ورا ثلاثة قدام ويوم ورا أربعة قدام واثنين ورا وهكذا الضعف ده يضيع فضلا عن ان زي ما بيقول بقى شيخنا لو بقى يوم قدام واثنين ورا تبقى مصيبه آه لا كده مش هينفع اه لا ما ينفعش الشاهد ان الانسان يكون حين تضعف عزيمته فاذا اجتمع بقى مشقه الصعود وقعود المخوف وضعف عزيمه السائر وفساد نيتك لان صلاح النيه اللهم ارزقنا صلاح النيه صلاح النية يثبت صلاح النية يقوي العزيمة صلاح النية يعين على الطاعة صلاح النية يأخذ باليد إلى الخير الإنسان إذا كانت نيته صالحة ونيته صدقة هيستمر وليكن ما يكون أدام نيته صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم لما الراجل قاله قال له أنا لم أتابعك على هذا إنما تابعتك لأضرب بسهم هاونة وأشار إلى حلقه فأموت أدخل الجنة أنا عايز أنا هنا دي نيتي أنا مش عايز فلوس أنت بتجيب فلوس ليه أنا عايز صدق عايز عايز أموت فخد فضل ثابت لما خد قالوا في نفس الموضع لم يتجاوز موضع أصلا وضعف عزيمة السائل وفساد نيته فيتولد الانقطاع يرجع عرفت دلوقتي انت بترجع ليه يبقى هم اربع اسباب مشقة صعود صعود ايه النفس اثنين قعود المخوف الشيطان ضعف عزيمة السائر وفساد نيته فيتولد الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله يقول ابن القيم وبين العبد وبين الفلاح صبر ساعة وشجاعة نفس وعزيمة صدق ورؤية نور الحق دي اللي هتوصلك بقى صح انك انت تصبر لان كتير مننا ما بيصبرش ولا انا عايز اغض بصري طيب اشغل نفسك بقراءة القرآن عشان تغض بصرك لك ما انا عملت بس مفيش فايدة برضه برفع عيني كده عملتها يوم وجاي تشتكي عايزينك تعملها سنة اصبر على العمل قام الليل تاني ليلة نام لا ما هي مش نافعة بقى اديها نوم لا ده عايز صبر وثالث ليلة تجاهد ورابع وخامس وسادس وعاشر وسنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين سنة لحد ما تيجي صبر فعلا في زمن السرعة في عصر السرعة بقت الصبر ضعيف الصبر مش موجود عند كثير من الناس محتاجين شيء من الصبر صبر ساعة وشجاعة نفس ان النفس تتميز بالشجاعة بالقوة بالإقبال بالجرأة طالما ان هذا امر الله عز وجل عشان كده ايه ابن ال الامام الهروي هتيجي معانا في منزلة التوبة ان الثبات على العمل الصالح ان يعلم ان هذا الامر صادر من عين لا تخاف عواقبه انك تعرف ان اوامر ربنا جاية من رب سبحانه وتعالى لا يخاف العواقب اصدر اوامر فانت لم تستمد جرأتك من اوامره واضح فنسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا واكتفي على هذا الحمد لله ومن كل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك